إله واحد أمين إنجيل يوحنا إصحاح 12 بس قبل ما أبدأ فيه أختم بحتة وقفت عندها في إصحاح 11 آخر حاجة وقفنا عندها بعد ما قال له لعازر هلم خارجا وبدأ أسبوع الآلام بسبت لعازر الكلام ده كان الصبحية وفي اليوم ده اتخذ القرار الرئيسي بقتل يسوع واتخذ هذا القرار عن طريق مين الروح القدس الروح القدس والروح القدس اتكلم على لسان مين قياسة رئيس الكهنة يقول لك وقد قال هذا بالروح القدس إذ كان رئيس الكهنة ينبغي أن يموت واحد عن الشعب يموت واحد عن الشعب هذا الواحد هو نفس المرأة الذي يأتي لكي يسحق ايه رأس الحية بس عشان يسحق رأس الحية لابد ان الحية تسحق ايه عقبه الرأس اعلى حاجة والعقب ادنى حاجة اعلى حاجة في الانسان هي ايه الروح وادنى حاجة في الانسان هي ايه الجسد يعني انت متكون من ثلاث حاجات اغلى ما فيك روحك يليها نفسك ارخص حاجه فيك الجسد وتصور لما انت تهتم بارخص حاجه وتهمل اغلى حاجه وده العجب العجب ان الانسان بيهتم بارخص حاجه فيه كل همه جسد بيدور ويلف حوالين جسده يحاول يريح جسده يحاول يثبت جسده يحاول يثبت كل ده العجب العجب يا احبائي فالجسد ده اضعف حاجه مع ان الرب بيقول لك الجسد لا مهم ولا تخاف عليه عشان كده لا تخافوا من الذين يقتلون ايه الجسد مش مشكله طب ليه ما خافش قال لك حتى لو ما تأس... ما... لو ما اتقتلش الجسد هو اساسا رايح ليه التراب والدود يعني لو قطعت واحد حتت او دخلته سليم المقبره الاثنين نهايتهم واحد النتيجه واحد عشان كده كانت الحربة الحرب بين الاثنين ان الشيطان يقتل في المسيح اقل حاجة والمسيح يقتل في الشيطان اعلى حاجة هو سحق الرأس ايه هو الرأس روح ابليس ابليس ملوش جسد طب والشيطان هيلحق ايه سحق جسد ابليس سحقه على الصليب أه. سحق جسد المسيح على الصليب عشان كده لما بيقول ينبغي ان يموت واحد ولا تهلك الامة كلها ليه علشان يبدي البشرية ويقدم الجسد لابليس عشان يسحقه وفعلا ابليس سحقه ومن تلك الساعة بدأوا يقرروا ان يطلب يسوع واخر الاصحاح اتختم يا احبائي بان يسوع اختفى في اسرائيل دي الحتت اللي انا ما قلتهاش المره اللي فاتت وكانوا بيدوروا عليه وختم الاصحاح رؤساء الكهنه والفريسيون قد اصدروا امرا انه ان عرف احد اين هو فليقل عليه لكي يمسكوه فاكرين لما واحد سالني سؤال وقال لي هو يسوع مش كان معروف ليه قالوا اليهود ده يسلمه لهم هما ما قالولوش هما اصدروا قرار اللي يعرف مكانه فين يقول لنا عشان نمسك مكانه امتى مكانه لما يبقى وحده مش مكانه في وسط الناس اصل يسوع ليه شعبيته ما تقدرش تيجي الواحد وسط شعبيته وتقبض عليه صح ولا لا الالاف هي... هي... هي... هيقطعوهم هم عايزين يقبضوا عليه منفرد مين يعرف الحتة اللي بيبات فيها لوحده مين يعرف اللي يعرف مكان يدل عليه وليه مكافأة شوفوا ليه مكافأة يجي بقى الاصحاح ال 12 يجيب لنا بقى اللي هيدل عليه بس قبليها يبدأ الاصحاح ثم قبل الفصح بستة ايام يعني في نفس يوم ايه السبت بس ايه بالليل هو اقام لعازر بالنهار بالليل اتى يسوع الى بيت عنيا قلنا بيت عنيا يعني بيت التعب بيت العناء بيت العناء ما هو جاي يسوع عشان يشيل العناء بتاعنا حيث كان لعازر الميت الذي اقاموا من الاموات في الليل اتعزم في بيت مين مش في بيت لعازر في بيت واحد اسمه سمعان الابرص ياه مش معنى الكتاب يذكر اسمه ولقبه سمعان الابرص اقمت الموت الميت وتدخل في الاخر بعد ما اقمته في بيت سمعان الابرص ايوه اشمعنى لما ترجع لسفر اللويين يقول لك لا تلمس الابرص ولا تدخل بيته اللي يدخل بيت الابرص يتنجس والبرص ده رمز ليه للخطية والنجاسة رمز للخطية والنجاسة والابرص دايما يمشي يقول لك نجس نجس ويبدا المسيح بدخول بيت الابرص ليه يا رب اصل انا جاي اصنع شريعه تطهير البرص ولما تيجي تقرا شريعه تطهير البرص تعجبك قوي يقول لك يجي الكاهن يجيب عصفورين يجيب ايه عصفورين ويجيب طبق يحط فيه ميه ويمسك عصفور يذبحه ويفضي دمه على الميه ويجيب العصفور الثاني ويلغمطه في الميه وبالدم ويعمل ايه ويطيره ويمسك ورق زوفة ويحطه في المية بالدم ويرشه على مين على الأبرص وكده يبقى ايه طهروا ايه الكلام ده ليه جبت عصفورين قال له هم مش عصفورين هم رمز للمسيح اللي مات وقام لان ما نقدرش نذبح عصفور وبعد كده نعمل ايه نعوم فنرمز بيها النقطتين دول المسيح لما هيموت بعد ست ايام هتبص تلاقي جنبه جرى منه ايه دم وميه وورق الارض ورق الزوفه يمسكهم كده انتوا عارفين الارض ده ايه اطول شجره في اسرائيل بتوصل طول الشجره 30 متر توصل 30 متر طب وشجر الزوفه سنت ونص ارتفاع الشجرة اعلى شجرة قد ايه سنت ونص يمسك ورق زوفة ويمسك ورق من الارض ويحطهم في المية والدم ويمسح فيهم المتطهر عشان يقول ان دم يسوع يقدر يطهرك من اكبر خطية ومن اصغر خطية يعني دم يسوع المسيح ابنه يطهرك من كل ايه من كل خطية فكان لابد ان يدخل يسوع بيت الابرص يتعشى ما سمعناش واحد لمس ابرص في العهد القديم حتى في الانبياء في حد شفي من البرص في العهد القديم واحد بس نعمان السرياني ونعمان السرياني اتضايق وقال ليه رجل الله أليسع ما طلعش ومشى ايده على المرض فكنت خفيت قال لك لا ما يقدرش ده لو لمسك يتنجس عشان كده أليسع قال له مين قولوا له يروح يغطس في نهر الأردن سبع مرات سبع مرات اتغاظ الراجل قال له يعني احنا ناقصين عندنا انهار ما احنا عندنا دجلة والفرات نهر فرفر اللي هو الفرات عندنا نهر الفرات احسن من نهر الاردن بألف مرة قال له اصل البرص ده معلوش كبير البرص اي واحد يلمسه حتى لو كان نبي يعمل ايه يتنجس طب وبرصي اوديه فين قال له روح اغطس في نهر الاردن وسيب برصك لنهر الاردن لغايه ما يجي اللي هيغطس في نهر الاردن ويطهر كل خطيه روح اغطس سبع مرات وهيجي اللي هيغطس الابن الحبيب هو الوحيد يلمس الابرص يطهر يلمس الابرص يطهر يا احبائي عشان كده هنا كان معزوم في بيت سمعان الابرص اقام الميت ودخل في بيت الابرص وكان بيتعشى هناك وفي يقول لك إيه؟ حيث كان العازر الذي اقام يعني المسيح عمل ايه حاجتين اقامنا وم... وايه وشفى خطيتنا اقامنا وشفى مرضنا او شفى البرص بتاعنا خلوا بالكم فصنعوا له هناك عشاء عايز تخلي ربنا يشيل موتك ويديك حياة ويشيل خطيتك ويديك نقاء اعمل له عشوة افتح له قول له تعالى تعشى وهو بيقول لك ان فتح لي احد ادخل واتعشى وحلو ان يتعشى مش هيجي يفطر ولا يجي يتغدى لكن لازم يجي يعمل ايه اشمعنى اصل طقة العشاء هي الوحيدة اللي تاكلها فين في الضلمة طقة الفطار الدنيا نور وطاقة الغدا الدنيا نور وطاقة العشاء الدنيا ايه ضلمة هو بيقول لك تعالى ضلمة حياتك وبتكتب انا اللي هنور انا اللي هشيل الضلمة انا اللي هشيل الضلمة طاقة العشاء احبائي ما دام هيتعشى يعني معناها فايت هيقضي معانا الليل والعشاء مر يا احبائي والضلمه مرت وقد تناهى الليل وتقارب النهار فافتح له عشان يدخل عشان ياكل من الطاقه دي كلها صنعوا له هناك عشاء وكانت مرسى تخدم كانه بيمشي بينا خطوه خطوه مرسى طول عمرها بتخدم ومريم كانت بتجلس عند قدميه والرب يسوع قال لها اختارت النصيب الصالح والخدمة مش غلط ربنا ما لامش مرسى علشان كانت بتخدم لكن لامها علشان كانت ايه بتهتم وتضطرب انت تهتمين وتضطربين لامور كثيرة والحاجة الى ايه الى واحد مرسى بتخدم بس المرة دي ومرسى بتخدم ما كانتش لا بتهتم ولا بتضطرب وليه الكتاب هنا بيقول ان مرسى برضه كانت بتخدم لان لو قال ان مرسى قعدت يعني معناها ربنا منحها منين من الخدمة لا ما هو لو ما خدمتش مش هياكلوا مش هياكلوا يجي المريم التي اختارت النصيب الصالح يقول لك ايه فكان احد واما العازر فكان احد المتكئين معه دي بتفرحني انا قوي لما اجي اقرا الجزئيه دي بفرح مين اللي كان مشتكي مع ربنا العازر العازر ده كان في عداد ايه الموتى فاذا كان الميت قوموا وقعدوا معاه على الميدة ما يرضاش يقعدك انت يا حي معاه على الميدة ليه مش عايز تجيله ليه ليه مش عايز تقرب له ليه ما قالكش صدقوني لو قال انا عايز افطر معاك اقول يبقى لما يطلع النور في حياتي اقول له تعالى لو قال لي عايز اتغدى معاك اقول له لما حياتي تنور زي الشمس اقول له تعالى اتغدى لكن ده بيقول لي انا عايز اتعشى والعشاء في الضلمه يعني انا هجيلك في ضلمه حياتك تعالى لي في الضلمه قول له ادخل يا رب ما عنديش نور انورهولك لكن انت النور بتاعي انت نور حياتي يا رب انت نور حياتي عشان كده هنا يا احبائي يقول لك كان العازر احد المتكئين يعني اقاموا وايه واجلسوه حلوه ما هي دي اللي خدها بولس الرسول اقامنا وبعد ما اقامنا ايه اجلسنا الوضع الطبيعي في العالم اول ما نقوم المفروض نعمل ايه نمشي وبعد ما نمشي نستريح صح يعني مثلا لما يجي ربنا يقول لنا كفاكم قعود في هذا الجبل يعني قوم يا فلان نروح الحته الفلانيه فبنقوم نمشي نفضل ماشيين ماشيين لغايه ما ايه هنتعب اول ما نتعب نعمل ايه نقعد ربنا مش كده ربنا يريحك الاول ويمشيك بعدين ولذلك رسالة افسس الجزء الاولاني يتكلم عن اقامنا واجلسنا الذي اقامنا معه واجلسنا معه في السماويات يعني قومنا وقعدنا وريحنا وبعد ما ريحنا يقول ايه اسالكم انا الاسير في الرب ان ايه تسلكوا امشوا بقى طب المفروض كنت تقول اسلكوا وبعد كده اجلسوا لا في المسيح اجلسوا الاول تعال استريح فيه في جلستك معاه هو هيغير كل حاجة هيعمل كل حاجة عشان كده كان العازر احد المتكئين معه فاخذت مريم منا من طيب ناردين خالص كثير الثمن نمسك كلمة كلمة منا يعني لتر المن يعني لتر اخذت منا 300 درهم يعني يعني لتر خدت لتر وبعدين من طيب كلمة طيب بالعربي اسمها ايه باليوناني حد يعرف باللغة اليونانية اسمها ميرون اللي هو انتوا بتسموه ايه ميرون زيت الم... كلمة ميرون يعني ايه يعني طيب يعني طيب الطيب اه عارفين الطيب ده بيتخمر ازاي قالوا في سفر الامثال سليمان الحكيم الطيب ده خلوا بالكم هنا الطيب ده يطلعوه في الوطيب الميرون ويحطوه ما تشملوش ريحه ملوش ريحه خالص وكانوا بياخدوه وبعدين يجي الدبان يقع فيه فاول ما الدبان يقع فيه هو عامل زي ايه طيب زي ايه زي العسل لازم اول ما تقع الدبانه فيه ما تقدرش ايه تطلع فتعمل ايه تموت اول ما تموت جواها تعمل ايه تعفن البكتيريا بتاعتها تحول الطين الى ايه الطيب تخليه يختمر لان بقيت خميرة العفن بتاعها بقت خميرة اول ما يختمر الطيب تطلع الريحة ايه الحلوة يقول في سفر الأمثال ألا تعلم أن الذباب يخمر طيب العطار ويجعل له رائحة إيه ده الطيب ده رمز للمسيح الدبان ده رمز للقذارة بتاعتنا نحط قذارتنا عليه تسيح الريحة الطيبة بتاعته ويقول لتكن لكم رائحة المسيح الزكية عجيب ان مرتبطين ده مثال تقرا في الانجيل الطين لما كتبها سليمان كتبها كمثل والمثل كتبه سليمان ليه ما بما معناه الحاجة اللي بتخاف منها ما معناه ما يجيش احسن منها ده كان يقصد هذا يعني في حاجات بتجيلك كده تضايقك هو ما كانش يعرف العطار جاب الطيب والطيب ده ملوش اي ريحة خالص فسندوا وقعوا فيه شوية دبان ركنهم ثلاث اربع ايام الدبان عفن خلى الطيب عمل ايه اختمر بص لقى ريحة في البيت راحت كويس الله ايه اللي طلع الريحة طب اشمعنى ده بالذات اللي طلعت له ريحة حلوة فراح لقاه مختمر طب وايه اللي خمره قال اه الدبان اللي وقع جواه عفن العفن ده عبارة عن ايه بكتيريا فالبكتيريا خلت الطيب اختمر والطيب الاختمر عمل خلى طيب العطار كله تبقى ريحته حلوة يعني ايه يعني يستطيع ان يخرج من الاكل اكلا وان يعطي من الجافي حلاوة يقدر تنزل بعفنك في الطيب يطلعك بالريحة الحلوة الدبان ده, ده, ده انت عارف الدبان لو عندك اي حاجة وقعت فيها دبانة هترميها ترميها يعني اي حاجة تحط تصرفاتك فيها المفروض تترمي لازم تعرف كده تصرفاتك اخطائك ايها الانسان لكن على العموم هو جه يحمل كل قذرات البشرية هو ذا حمل الله الذي يحمل خطية ايه العالم كله خدت الطيب خا ناردين طيب نوعه ايه ناردين وناردين ده كلمة ناردين يعني ايه يعني درجة اولى طبعا انتوا عارفين العطور بتبقى درجة اولى درجة تانية درجة ثالثة في ايه في الاستخلاص لما بيستخلص الحاجة فكلمة طيب يعني نيرون كلمة ناردين يعني درجة أولى أحلى درجة أحلى حلاوة خالص خالص يعني ما فيش إيه جس ما فيش شوايب خالص ما فيش أحسن منه كثير الثمن غالي غالي على العموم يهوذا قدره ب 300 دينار يهوذا قدروا ب 300 دينار كثير الثمن غالي وبعدين عملت ايه المرأة دي اللي هي مريم اخت العازر ودهنت قدمي يسوع ومسحت قدميه بشعرها فامتلأ البيت من رائحة الطيب البيت كله بيت مين بيت الابرص بيت الابرص فاحت منه ريحة الطيب بيت الخاطي طلعت منه التسبيح والترنيم والتهليل والفرح بيت الخاطي حقيقي بس سلم نفسك لربنا وشوف يعمل فيك ايه مش مهم اللي فات مش مهم اللي ضاع من عمرك تعالى له بكل الشوائب بكل القدرات قول له اديني جيت يا رب اديني جيت استلمني واشتغل فيا استلمني وانا عايز اتفرج وتقف تتفرج هيعمل فيك ايه بس عملت حاجة دهنت قدميه ومسحتها بشعر رأسها شعر الراس بالنسبة للمرأة يعتبر ايه التاج فكونها تحط التاج عند رجليه التاج اللي هو ايه هو تاج الكرامة كلمة تاج الإنسان تاجك اللي هو إيه؟ كرامتك تقول أنا ما أحبش حد يمس إيه؟ كرامتي لا ما أنت برضه لازم تيجي تعمل إيه؟ حط كرامتك عشان كده السجود السجود في الهيكل لما بتدخل الكنيسة بتعمل إيه؟ بتحط راسك دايما الإنسان اللي عنده كرامة بيبقى رافع إيه؟ رافع راسه انت بتيجي تدخل الكنيسه بتحط راسك فين؟ في التراب في الارض بتحط كرامتك عند قدميك ادي معنى ده ادي معنى مسح الرجلين دهنت قدميه بالطيب ومسحتها بشعر رأسها يا سلام فامتلأ البيت من رائحة الطيب وبيته نحن احنا بيته على فكرة في انجيل مرقص وفي انجيل لو- آه، متى متى 26 ومرقص 14 بيتكلم عن نفس الموضوع يقول حيثما يكرز بهذا الانجيل يذكر ما صنعت هذه المرأة تذكارا لها يعني ايه يعني العمل يعني هل لما نيجي نكرز بالانجيل بنحكي القصه دي هل كل ما بن... كل وعظه بتسمعوها من اي اب كاهن بيحكي القصه دي لا التصرف اللي اتصرفته ده خلاصه الانجيل خلاصه الانجيل كله ده كانه بيلخص لك الانجيل انك تيجي تكسر القاروره القارورة غالية طب وش معنى نكسر القارورة قال لك اصلي دايما الروايح بتتحط في ازازة الخرم بتاعها ايه ضيق فلما تيجي هي لو حبت تسكب القارورة كده هتنزل ايه نقطة نقطة نقطة نقطة فهي اول ما مسكت الازازة راحت مطيرة دماغها وراحت عملت ايه دلقت الطين وده رمز ايه الحب لما واحد بيحب واحد يقولوا له مالك مدلوق عليه كده مدلوق الدلقه دي عشان كده يا احبائي لما جت خدت الازازه طيرت دماغها يعني معناها سكبت اغلى ما عندها بالحبه اغلى ما عندها سكبته بالحبه عند قدميه غالي والناس يقولوا سؤال وربنا يقول سؤال الناس يقولوا لماذا هذا الاتلاف والرب يقول عملا حسنا فعلت هي وكانه يا احبائي بيعلن لينا ان العالم بيقول لنا ان المشي مع ربنا اتلاف فعلا ممكن يكون اتلاف في نظر العالم تصور تاجر ماشي مع ربنا وتاجر مش ماشي مع ربنا اللي مش ماشي مع ربنا مكاسبه ايه كتير واللي ماشي مع ربنا ماشي بامانه فمكاسبه ايه قليله هو يبقى في حته المشروع بتاعه الصغير والتاني يكون عمل مشروعين ثلاثه فيجي الشيطان يقول لك لماذا هذا الاتلاف ما دام مشيت لي بذمه ومشيت لي بضمير مش هتجيلك المكاسب الكبيرة لماذا هذا الإتلاف الوقت اللي بتضيعه في الكنيسة كان ممكن تضيعه في مكاسب بره كان ممكن تشتغل وتجيب بتعجبني الترنيمة اللي بيقول فيها تركت عرشي المجيد في السماء وبعدين يسأل سؤال ويقول ليه وأنت ماذا يا ترى تركت من أجلي انت تركت ايه من اجلي ربنا بيسأل السؤال ده انت تركت ايه من اجلي لماذا هذا الاتلاف الانجيل ده موجود فين في الكنيسة بتاعت في الكنيسة في الصلاة على المنتقلين من السيدات لما واحدة ست تموت يقروا عليها هذا الانجيل لان الناس لما بيشوفوا الجثة مرمية في الارض يقولوا لماذا هذا ايه الاتلاف وربنا يقول لهم بالعكس ده عملا ايه عملا حسنا القارورة اتكسرت يعني الجسد اتكسر وما دام الجسد اتكسر زي الشرنقة لما بتتكسر فبتطلع ايه الفراشة وتحلق لكن قبل ما تنكسر الشرنقة نفسها كان جواها ايه دودة الروح كانت دودة لكن لما بتقدم وتتكسر بتتحول الدودة الى ايه فراشة حياتك وانت جوه الجسد الروح ضعيفة لما بيتكسر الجسد الروح بتنطلق فبتبقى قوة بالنسبة للإنسان بتبقى قوة بالنسبة للإنسان عشان كده بيقول لك لماذا هذا الإتلاف هو يقول لك عملا حسنا فعلت به مسحت قدميه بشعرها فامتلأ البيت من رائحة الطيب فقال واحد من تلاميذه ودخل بيت سمعان واللي انتقدوا ابن سمعان بس مش سمعان صاحب البيت لا سمعان الاسخريوط وسمعان الاسخريوط ده كان عضو من اعضاء مجلس السنهدرين بس مات وابنه يهوذا ده الوحيد المتعلم في التلاميذ ب 12 كل التلاميذ جهله ما عدا ايه؟ ما عدا هو هو الوحيد الراجل المتعلم اللي معاه شهاده اللي حاطط قلم في ودنه كده كانوا زمان في في العهد القديم لما واحد يبقى متعلم يبقى ماشي حاطط ايه؟ قلم في ودنه يعني معناها ده يعرف ايه؟ متعلم يقرا ويكتب وقال له انا عايز امسك لكم الحسابات يا رب حسابات إيه؟ احنا حساباتنا على قدنا قال له عايز امسك قال له ماشي امسك الصندوق يقول لنا وليه مكافأة وليه سمعان الوسخريوطي لماذا لم يبع هذا الطيب ب 300 دينار ويعطى للفقراء؟ شوف يهوذا ليه الخسارة دي؟ ده كان ممكن الإزازة دي تجيب 300 دينار والفقراء اللي بيجوني أوزعهم عليهم هو لا بيوزع ولا بيعمل وكانت أجرة العامل في اليوم كام؟ دينار يعني معناها 300 دينار يت- يت- ياكلوا كام واحد 300 واحد ما تزعلش انت زعلان عشان كنت عايز شوية النيرون دول او شوية الزيت دول الطير تاكل 300 من الفقراء ده انا بعد ما ينتكب روحي جهازة واحدة مش يخلص 300 يخلص كام؟ 3000 يشبعوا من الفقراء الروحيين مش الفقراء الجسديين عشان كده بيقول كان ممكن ان يباع ب 300 دينار ويعطى للفقراء قال هذا ليس لانه كان يبالي بالفقراء لانه كان سارقا وكان الصندوق عنده وكان يحمل ما يلقى فيه فقال لهم يسوع اتركوها يا سلام ماسك الصندوق وخلي بالكم يا ريت اللي بيتكلم لا يبالي بالفقراء ما دايما الواحد لما يحب ينتقد واحد ينتقده في امور حتى مش في ذهنه لا تدور على نفسك انت بيهمك الفقراء ابدا ولا بيهم الفقراء ولا غيره انا بيفكرني بيهوذا زي مين زي مريم اخت هارون بصت لقت ان هي الكل في الكل لكن الناس بيمجدوا مرات موسى اكتر منها طبعا مرا- موسى هو ايه النبي ومرات موسى ست غريبة وم- بنت كهن ايه فتيان رعوئيل وقالت جات لهارون مش قالت له يا هارون الناس بتمجد دي اكتر مني مش انا اللي مسكت الجبس وضربت كانت فين دي انا الكل في الكل انا اكبر ده انا اللي ربيت موسى وانا اللي لولا انا اللي خدته كان حصل اللي حصل ما قالتش كده لا أبانا تغرقنا بين قالت اسمعنا يعني اسمعنا يعني موسى هو اللي كلم ربنا واحنا ما كلمناش ما احنا زينا زي موسى بسبب المرأة الكوسية ما دايما الواحد لما يجي يتكلم يتكلم على حاجات لكن ما يعرفش النوايا فين نوايا يهوذا غريبة يا حبايبي نوايا يهوذا غريبة واحد مثلا يجي الكنيسة ونفس اللي في الكنيسة وقدام الكنيسة يعملوا ايه؟ يمجدوه ويمدحوه فلما يلاقي محدش مجد ولا مدحوه يقول لك لا لا لا لا الكنيسة دي خدمتها اي كلام ولا فيها نظام ولا فيها حاجة ولا فيها هو مش زعلان ان لا فيها نظام هو زعلان ان ما خدش وضعه عشان ما خدش وضعه طلع القطط الخاصة في الموجودين هو يهوذا كده يا احبائي يهوذا عايز الفلوس محتاج فلوس عايز يسرق ما جابش يقول لا يقول لك الفقراء يهمك الفقراء قوي يا يهوذا على العموم الفقراء معكم كل حين لكن انا مش معاكم كل حين انها فعلت هذا من اجل ايه من اجل تكفيني سلام يعني ايه اليوم تكفيني وكأن الرب يعرف ان هيحصل لما يجي يكفن الميت اليهود كانوا يدفنوا الميت خلي بالك يدفنوا الميت فين؟ يدفنوه في مغارة والمغارات كانت بتبقى على ايه؟ على الطريق ويحطوا دايما حجر ويسدوا فطبعا الناس اللي ماشيه في الشارع انت عارفين الميت بت- بتسيح ريحه العفونه لمده قد ايه؟ 40 يوم فالناس وهي ماشيه في الطريق لو شمت ريحه العفونه تعمل ايه؟ تتضايق واليهود عندهم مبدا زي اخواتنا المسلمين اذكروا محاسن موتاكم يقول لك لو واحد اتضايق من الميت دي ممكن تاذيه هناك فكانوا يجيبوا ثلاث انواع مر وميعه وسليخه المر والميعه دول سائل السليخه ده ايه يبدا زي خشب كده يبدا لغايه ما يبقى بودره يدخل القبر يحطوا الميت يروحوا حاطين السليخة على المر والميعة يعني يخلطوهم على ايه على بعض بمجرد ما يخلطوهم يعملوا ايه يفوروا ويتحولوا الى ايه بخار هم يدخلوا الميت يدفنوه ويروحوا خلطينهم على بعض ويطلع بسرعة ويروحوا ايه قافلين البخار يملأ ايه المكان كل ما الشمس تضرب تتسرب الريحة ايه الحلوة فبدل ما الناس تشم بدل ما الناس تشم آه، ريحة وحشة تشم ريحة ايه ريحة حلوة الناس الاغنياء ما يحطوش مر وما يعوش ليخة انما يحطوا ايه طيب نردين الطيب النردين ريحته تقعد فترة ايه اطول فطبعا انتوا عارفين ان يسوع لما اطلب الطلب يوم الجمعه لما نزلوه من على الطريق يعني في الساعة خمسة وكان عيد الصبح ايه داخل وطبعا من يوم الجمعة الظهرية المحلات كلها تعمل ايه تقفل الناس مروح وطبعا اللهوة اللي خدت النساء الله ده احنا نسينا نجيب الحنوط نسينا نجيب مر وميعة وسليخة عشان نحطهم في القبر فطبعا خدوا المسيح كتر خيره يوسف الرامي ونيقوديموس خدوه لفوه بالاكفان وعملوا ايه؟ ودفنوه لا حطوا مر ولا ميعه ولا سليف ثاني يوم يوم السبت بعد الظهر المحلات فتحت مريم المجدليه قالت اسكت احنا نسينا حاجه كبيره ايه هو؟ قالت ده ما حطلوش حنوط ده بكره ريحه العفونه بتاعته تفيح يلا نلحق في اليوم الثالث فجر الثالث اشتروا في المر والميعه والسليخه ويلا قبل الفجر نروح حد يدحرج لنا نشوف اي حد يدحرج لنا حاجه نحطهم عشان الناس ما تتريقش على ريحته مع ان المزمور يقول ايه المر والميعه والسليخه من ثيابه يعني لو رحت شميت هدومه تتم فيها الحنوط لان ده الوحيد اللي مكتوب عنه لا تدع قدوسك يرى فسادا لكن الطيب اتحط له قبليها ولما اتحط الطيب قبل ما يتدفن ما اتحطش ليه الطيب لما اتدفن لا اصل الطيب انا مش عايزه يتحط عليا لان انا جسدي ما يعفنش طب امال قبلت يتحط ليه قبلها بست ايام مش عشان الريحة تطلع مني انا عايز ريحة اللي تتحط عليا كأن ريحته تطلع فين في البيت اتنين في الحضرة يعني بالاختصار عايز ريحتي تفيح فيكم ولتكن لكم رائحة المسيح الزكية الله قادر أن يبارك حياتنا ويمتعنا ويعطينا أن نحيا لمجد وتمجيد اسم المسيح يسوع له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين
قال جايب كم آية من رسالة سفر أعمال الرسل بيقول في في الليلة التالية وقف بالرب وقال ثق يا بولس لأنك كما شهدت لي في أورشليم هكذا ينبغي أن تشهد لي في روميا أيضا دي الآية دي موجودة في أعمال 23 11 في في أعمال 25 11 بيقول لأني إن كنت قد صنعت شيئا يستحق الموت فليس استعفى استعفى منه وباقي الآية فبيقول إلى قيصر أنا رافع دعواي فأجاب إلى قيصر رافع دعواك وإلى قيصر تذهب في في 26 قال أغرباس لفسطس كان يمكن أن يطلق هذا الإنسان لو لم يكن قد رفع دعواه إلى قيصر فأعتقد أن بولس الرسول رفع دعواه إلى قيصر لكي ينفذ الأمر الإلهي لأن يشهد للمسيح في روميا ولكني قد سمعت منك في إحدى العظات أن بولس رفع دعواه إلى قيصر من باب الخوف من أن يقتل بأيدي اليهود المشتكون عليه ولكن اتكل على قيصر ولم يتكل على المسيح فأرجو توضيح هذه النقطة حتى لا تسبب لي عثرة وشك في عدم فهم رأيك لأن بولس أخطأ برفع دعواه إلى قيصر سؤال حلو شوف في فرق بين ربنا يقول اللي هيحصل وبين تصرف الانسان ربنا قال لبولس انك هتشهد ليا في رمية لكن ما قالش لبولس ابقى لما تضعف ارفع دعواك لقيصر ما قالوش تطلب حماية قيصر فقال له انت هتشهد ليا في روما ده معروف في خطة الله ان بولس هيروح روما ويشهد لربنا فكون ان يشهد اه هيشهد لكن الطريقة اللي اتخذها بولس ما اتخذهاش للشهادة لكن اتخذ الطريقة الايه للحماية لما لقى نفسه خلاص ودول هيقتلوه ده لو واحد واثق ان الكلمة اللي قالها ربنا هتنفذ ما كانش خاف ان يقتلوه ولا كان فتح بقه ولا قال ال- آه آه ولا قال ال- إن- الى قيصر رفع دعواه فغلطة بولس ان احتمى في قيصر زي بالضبط لو انت حبيت تنفذ الكلام اللي بتقوله على كل الامور يعني مثلا لما بولس بقى الرب يسوع بيقول لبطرس قبل ان يصيح المسيح قبل ان يصيح الديك هتنكرني ثلاث مرات تيجي تقول لي هو نفذ الوعد الالهي وانكره ثلاث مرات زي بالضبط يعقوب الكتاب المقدس قال ان كبير يستعبد لمين مين اللي هياخد البركة يعقوب لكن خطأ بطريقة ايه غلط هل لو كان ما عملش كده وسرق البكورية والبركة ربنا ما كانش هيديها له كان هيديها له فربنا كان هيوديه روما وكلمة تشهد ليا في روما يعني ما تخافش مفيش حاجة هتمسك فإذا كنت أنت خايف مفيش حاجة هتمسك إيه اللي خلاك غلطت وقلت إلى قيصر رفع دعواي عشان كده كانت غلطة بولس مش الشهادة في روما لروميا لكن كانت غلطة بولس ان حب يستغل فرصة انه واخد الجنسية الرومانية فيتحمي في قيصر ودي كانت غلطة اليهود ليس لنا ملك الا ايه الا قيصر طب ما انت بتلوم عليهم ليس لنا ملك الا ايه الا قيصر اذا فبولس الرسول الكتاب قايل له انك هتشهد عني في روما يعني انت هتروح روما وتشهد تقول لي لو ما كانش قال الى قيصر رفع دعواه ما كانش راح روما لكن هيروح كان ربنا هيبعته روما بطريقته الخاصة وممكن كان ينقذ لكن هو لما حس ان لو اتسلم ليهم هيقتلوه قال ما بقاش يبقى انا العب باخر كارت عندي فقال الى قيصر رفع دعواه وانت نفسك حضرة صاحب السؤال بيقول لي ان في الاية ان قال له كان ممكن ان يطلق لولا انه ايه لولا انه رفع دعواه الى قيصر فرفع دعواه الى قيصر والى قيصر ايضا يد ففي فرق بين الفكر الالهي في خطة حياتنا وبين تصرفاتنا بين في فرق بين خطة الله في حياتنا وبين تصرفاتنا احنا ممكن ربنا بكل خطة لكن احنا بنعيق الخطة وبنحصد ثمرة اللي بنعيق زي ربنا لما قال لابراهيم هديلك نسل لما لقى ربنا اتأخر قالت له هاجر خل... قالت له سارة ادخل على هاجر وهات لي ولد ويبقى ربنا نفذ الوصية ولكن رجع ربنا قال له لا مش بالطريقة دي ولا بالخطة دي فأحيانا كتيرة احنا ربنا بيدي وعد لكن احنا بنستعجل وبنحاول ننفذ الوعد بطريقتنا الخاصة ودي الغلطة بتاعت بولس وبولس مش قال الى قيصر رفع دعواه عشان يروح يشهد في روما لا ده قالها عشان اتزنق وحس انه هيتقتل انهم هيقتلوه وانت ارجع تلاقيهم فعلا صمموا على قتله ولو كان سلمه لهم كانوا قتلوه ده في نظره لكن في نظر ربنا من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر به واحد بيقول ارجو مع الشكر توضيح كيفية خروج لعازر من القبر بعد ما ناداه الرب يسوع لعازر هلم خارجا خاصة انه كان مربوطا طب ما احنا قلناها وشرحناها المرة اللي فاتت خرج بقوة الروح القدس وهو مربوط في قوة شالته وطلعته وحطته قدام الرب يعني معناها كأنه صوت الرب قوة مسيطرة على كل ايه على كل الامور واحد بيقول في رؤيا 17 11 6 يقول رأيت المرأة سكرة من دم القديسين ومن دم شهداء يسوع فتعجبت لما رأيتها تعجبا عظيما فمن هي هذه المرأة أرجو التوضيح وهل ما هو مكتوب في سفر الرؤيا قد تم أو سوف يتم لأني أخاف أقرأ فيه سفر الرؤيا الكتاب المقدس قال طوبى للي يقرأ وطوبى للي يسمعوا طوبى للي يقرا وطوبى للي يسمعوا سفر الرؤيا بيتكلم عن ثلاث نقاط ما هو كان ده الماضي وما هو كائن الحاضر وما هو سوف سيكون المستقبل يبقى انا كده جاوبتك على الجزئيه الثانيه من السؤال في حاجات كانت وفي حاجات بتكون وفي حاجات هتكون ده سفر الرؤيا بينقسم لكل ده الماضي بيتكلم عنه في الاصحاح الاول الحاضر الاصحاح الثاني والثالث المستقبل من اول الاصحاح الرابع لغاية اخر السفر اقولهم تاني الماضي الاصحاح الاول ان المسيح متسربل بثوب اه وجهه كالشمس منطقة من ذهب عند ثدييه رجليه كالنحاس النقي بيتمشى في وسط المناير السبعة يعني بيتكلم الاصحاح الاول عن بعد ما تمم عمل الخلاص المسيح القوي اللي بيعمل في الكنيسة الاصحاح الثاني والثالث بيتكلم عن تاريخ الكنيسة ما هو كائن يبقى الاولاني ما هو كان الخلاص اللي قدم على الصليب ما هو كائن من يوم الخمسين لغاية ما ياخد الكنيسة الاصحاح الثاني والثالث بيتكلم عن سبع مراحل هتمر بيهم الكنيسة من اول افسس لغاية لأودوكيا ولأودوكيا ده عصر الارتداد من اول الرابع يبدأ يتكلم عن الضيقة العظيمة بس من اول الرابع لغاية اخر الاصحاح عبارة عن سبع ختوم اتفكوا الختوم السبعة لقى سبع أبواق بوقوا الملائكة السبعة لقى سبع جماد ألقوا الجماد السبعة يبقى انتهت الحياة